بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عودة طيبة إن شاء الله وإن كانت كما تبدو لي ضعيفة على الرغم من الإعلان عن عودة الدروس مع خطبة الجمعة هنا في مسجد التوحيد لكن هكذا كل شيء يبدأ ضعيفا حتى يقوى وينتظم ويتسمع الناس بالدرس وانتظامه وهذا جعلني أزكي ما رآه الإخوة ألا يكون اليوم الامتحان فما عدد الحضور بالنسبة للذين كانوا منتظمين في الدرس قبل الانقطاع بنسبة 10% وحتى هذه العودة جاءت يعني مبكرة بعض الشيء بالنسبة لي على الأقل لكن مع الإلحاح على عودة الدروس أعلنا العودة بهذا اليوم ولكن أنا شخصيا لازلت في امتحانات إن كنت انتهيت امتحانات الإجازة العالية فلا زلت مع امتحانات الدراسات العليا وكنت امتحن الطلاب اليوم للساعة الرابعة عصرا وغدا عندي رسالة دكتوراه أناقشها وعندي بعض الرسائل الأخرى التي تأتي تباعا حقيقة يعني متطلبات الكلية وامتحان ما يسمى بالكنترول هم لا يكاد ينقطع ولذلك الحمد لله دروس العقيدة لو لم أكن درستها منذ حين وتجدني ملما بها بدون تحضير وأنا بدأت تدريس العقيدة تقريبا في معاهد الدعوة والمساجد من سنة في المساجد طبعا من سنة 79 80 لكن في المعاهد من سنة 84 و 85 فهي فترة ليست بالقصيرة أنا أدرس العقيدة بفضل الله عز وجل عقيدة القرآن والسنة فلما أذهب إلى درس عقيدة لا أحضر على عكس ما لو طلب مني شيء آخر لست متخصصا فيه أعد له فلو أني طلب مني مثلا يوم محاضرة وأنا خرجت من الكلية وتهيأت للدرس دون أن أجد وقتا للتحضير يبقى الأمر على تيسير الله وتوفيقه حقيقة على الرغم من مادة العقيدة كما قلت معدة مسبقا لكن جئت اليوم أو الليلة وأنا على غير استعداد أن أعطي درسا بمعنى أن تكون هناك مراجعات أن تكون هناك أسئلة وأجوبة أن يكون هناك امتحان شفوي لمن هو مستعد أي شيء من هذا القبيل لكن الانتظام في الدرس مع هذا الدرس يعني ربما من وجهة نظري على الأقل لا يحصل حتى يستفيد الآخرون بانتظامهم في الدرس آه، الحقيقة لفت انتباهي شيء آخر يوم الاثنين درس بعد ما كان بعد العشاء ما كانش عندنا مشكلة كان الناس يفطروا في بيت في بيوتهم أو في المسجد ويجوا لنا على العشاء إنما درس يوم الاثنين والناس صوم و- وتغير من بعد العشاء إلى بعد المغرب بقينا احنا في رجب وبعد رجب جاي لنا شعبان وبعدين علينا وعليكم خير إن شاء الله رمضان رمضان معروف ليه وضع آخر لكن في رجب وشعبان وحيث يجتهد الإخوة في الصيام يكثرون من الصيام في الأشهر الحرم أو في شعبان طب هل هنستمر على درسنا يوم الاثنين ولا نبدأ ندور على يوم آخر ولا الإخوة يفطروا ما فيش مشكلة ويجوا أو يقعدوا يفطروا في المسجد زي ما أنا شايف هي كلها تساؤلات بتعن للواحد مع بداية العودة للدروس ولذلك لو تركتموني لشأني لأخرتها بعض الشيء حتى أنه في شيء آخر كنت أظن فترة الامتحانات ومع توقف الدروس أني أجد وقتا للاطلاع على بعض المراجع الجديدة خاصة في قضية الأسماء والصفات والتي ونحن وقفنا عليها لمعرفة الأمور وتمحيصها والنظر من خارج الدائرة وبدون آه، تعصب أو تعاطف يعني بوسطية المنهج ووسطية الإسلام لقضية مهمة وخطيرة والكثير يسأل عنها قضية الأسماء والصفات ومعرفة الأسماء إذا كانت توقيفية أو غير توقيفية وهل التسعة وتسعين اسما وصلنا لمعرفتها ولا لسه بقيلنا حاجة وكلها محاولات آخرها كانت محاولات الشيخ الرضواني من بين عشرات المحاولات على مدى 14 قرن وطبعا عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير لهذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إذا مسألة الإحصاء مسألة مطلوبة من الأمة ومن أفرادها حادها وجماعتها وهذا هو الذي يجتهد فيه كثير من الناس إلى يوم الناس هذا لكن ألف الناس التقليد ومذ عرفوا التسعة وتسعين اسما المحفوظة المكتوبة في نهايات المصاحف والمكتوبة في أوراق ومطبوعة ومصورة ومعلقة في البيوت وفي غير البيوت ازاي يعني طول عمرنا هم دول طب ما احنا حاجات كتير قعدنا نقول طول عمرنا وهي مش صح يعني حتى احنا لما كنا نقعد نناقش اهلينا في مسائل كانها من الثوابت الراسخه عندهم نقول لا يا اخوانا دي دي مش صح ودي مش من الدين ودي بدعه ودي كذا يا ابني طول عمرنا كده وطول حكايه طول عمرنا كده دي ما هي دي الافه والعقبة التي وجهت بها الرسالات ووجه بها الأنبياء والرسل إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وكذا مقتدون آه لذلك كنت أود لو وجدت الفرصة أكثر وسانحة أكبر لقراءة المزيد في هذه القضية لكن رسائل بتلاحقني لازم دي تخلص النهارده ودي تخلص الاسبوع الجاي تحس ان انت في حرج آه، لانه الكل يريدك في- في شيء يعني ما يهمه الشيء الاخر يعني استاذ في جامعه مش شرط الدعوه واللي في الدعوه ما يهموش انه تكون استاذ في الجامعه وتقدم مهامك الاخرى ده غير الامور الاجتماعيه والمنزليه والاسريه والتليفونيه وطبعا لما تليفونك ما ما بقاش محمول يا شيخ ده بقى مقفول طب خليه مفتوح لو يوم ما يبقى مفتوح على طول بحس ان انا حولت المهنه من استاذ جامعي الى موظف سنترال تحويله قاعد على التحويله 24 ساعه لو قلت الواحد بيتصل عليك الساعه 2 3 بالليل وانا مش بشر وعاوز استريح واي شيء اذاكر انام يقول لك هي مش الفتوى برضه مفتوحه 24 ساعه يا مولانا ف المصيبة انه كل ما يجي لك سؤال عن ال... في الفتاوى يجي لك مثلا عن الطلاق يا اخي طب حاجة عن الجواز عن الزواج كده حاجة عن تعدد الزوجات حاجة تفتح النفس حاجة كده كويس إلا مثلا أول ما أفتح التليفون فتوى عن الطلاق يا أخي كرهتونا في الطلاق اقفل التليفون اقفله مثلا كم ساعة واجي افتحه تاني يصعب عليا الإخوة اللي قاعدين على التليفون عاوزين هو أنا ليا مصلحة أفتح التليفون مولانا فتوى عن الطلاق يخرب بيت الطلاق اقفل التليفون كده يعني ف امور كثيره المهم انا النهارده مش مش هبدا درس اكاديمي ولذلك ما قلتش الدرس ال 51 لان احنا خلصنا ال 50 درس اللي فاتوا المفروض لكم فيهم اسئله او لكم مراجعات او ما كنتوش بتاخدوا حظكم في الاسئله عقب ال- الدروس لانه احنا كنا بنوصل الى دروس مطوله ساعة ونص وكنا نقرب من الساعتين في الآونة الأخيرة وعاوزين نخلص ال 50 درس ونقف عليهم ونخلص بدري قبل الامتحانات ما تزنق الطلاب كل ده كان فيه في إيه في التصور والمخيلة كنا نطول فكانت تيجي الأسئلة كمان بعد الساعتين إلا ربع درس أو ساعتين ولا حاجة والله طب إزاي يعني كنا ومع ذلك كنا نجاوب على أسئلة الشفوي ونكسب التحريري وحاجات من هذا القبيل آه، نبدأ امتحان شفوي النهارده للي مستعد لو في حد مستعد يرفع ايده كده يشوف الموضوع ده طب والامتحان يا ترى هنخليه شفوي ولا نخليه تحريري ما هو احنا يعني قول درس او اتنين او بتاع ونبدا امتحاناتنا لانه في اعلان مسبق وفي فرصه سبناها وبعدين قلنا الناس تذاكر للكليات والامتحانات وبعد الامتحانات يبداوا يذاكروا ويرجعوا لنا الماده العقيده فنخليه تحريري مثلا ويبقى برضه بين المغرب والعشاء ساعة زمن ساعة ونص تحرير وشفوي محتاجين احنا حتى شوية كده يتكلموا في العقيدة الواحد يحس انه مثلا على طريقة ايه آه، صغار الخطباء دول ولا خطباء المستقبل يتكلم كده حلو وتحس ان انت مبسوط بيه مش زي الطلبة بتوعنا لما بيجي الواحد يمتحنهم بيسدوا نفسه ويا ريتني ما كنت امتحنتهم لا طيب يبقى استعداد للامتحان مش وارد النهارده يبقى أسئلة طيب عندكم أو عندكم مراجعات لو- المفروض الأسئلة العامة أو الأسئلة على اللي فات تكون معروفة لأنه أنا مش هجيب أقول لكم أسئلة غير مباشرة مثلا هي أسئلة مباشرة دايما حتى بقول للطلبة عندي في الكلية أو في المعهد لو إنه مسكنا الفهرس بتاع الكتاب بنحط علامة استفهام قبل العنوان يديني سؤال يعني بمعنى م- في عنوان أدلة وجود الله يبقى السؤال إيه؟ ما أدلة وجود الله العنوان الثاني مثلا الإيمان يبقى ما الإيمان أو عرف الإيمان م? سؤال مثلا يقول لك إيه هتلاقي كده إيه قضية التوحيد فانت بتقول له عرف التوحيد او اذكر اقسام التوحيد وما المراد بتقسيم التوحيد في باب زي باب الوسيله العنوان معروف الوسيله تعريفها اركانها المشروع منها والممنوع شبهات المتوسله هيبقى السؤال قبليه علامات الاستفهام ما الوسيله او عرف الوسيله لغه واصطلاحا ما هي اركان الوسيله ما المشروع منها وما الممنوع اذكر شبهات المتوسلة ورد عليهم بإيجاز مثلا آه، احنا خدنا في القضايا اللي خدناها ال- الأبجديات الأبجدية الأولى كانت عبارة عن عشرين درس في تعريف الإيمان تعريف العقيدة تعريف الإسلام الفرق بين الإيمان والإسلام أو ما بينهما من عموم وخصوص نواقض الإيمان ونواقصه ونواقض الإيمان أربعة الكفر والشرك والنفاق والردة على تقسيم وذكرنا الذي يناقض الإيمان من كل وجه اسمه نواقض الإيمان والذي لا يناقض الإيمان من كل وجه يبقى من نواقص الإيمان وفي تعريف الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بأركان فتناولنا في هذه الجزئية العمل بأركان الكلام عن ترك الصلاة ترك الحكم بما أنزل الله وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان مسألة زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء في الإيمان هل نقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا نقول دي مسائل انطلقنا منها إلى الكلام عن الأبجدية الثانية والثلاثين درسا الأخرى حول كلمة التوحيد ولا تزال موصولة بفضل الله فتناولنا فضل كلمة التوحيد معنى أشهد لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا لغة في معانيها الثلاثة أرى وأقر وأجزم ومعانيها الشرعية العلم واليقين والقياد الانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة العلم واليقين والانقياد والقبول الصدق والإخلاص والمحبة وألا إله إلا الله كفر بالطاغوت إيمان بالله مع الكفر بالطاغوت ذكرنا نماذج من الطواغيت من عبادة الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر في عبادة البشر ذكرنا مثلا النمرود وفرعون عزير وعيسى لا إله إلا الله بعد الكفر بالطاغوت يأتي الإيمان بالله الإيمان بالله إيمان بوجود الله وتوحيد الله وكماله الكلام عن الوجود مقدمة للتوحيد والكلام عن الكمال تتمة وكمال وأصل القضية التوحيد في وجود الله رددنا على شبهات المتو... الملحدين من الصدفة والضرورة والطبيعة وذكرنا أدلة الوجود العقلية مثل دليل الخلق ودليل العناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام ودليل الفطرة والتاريخ ومن الأدلة الشرعية ملخصة في سؤالين من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب ومن بعد الكلام عن وجود الله تعالى وأدلته شرعنا في الكلام عن التوحيد تعريفا وتقسيما وبيان الغرض من التقسيم الإفهام والتعليم وليس التجزئة والتقسيم وإلا فالتوحيد كله لا يتجزأ ثم بينا معنى الربوبية النوع الأول من التوحيد وأن الربوبية تقتضي أن الله هو الخالق والرازق والمالك والحاكم والسيد والمتصرف ومن الربوبية إلى الألوهية من اعترف بعطاءات الرب التزم بواجبات العبد فأدى العبودية لله عز وجل وذلك بتأليه الله وعبادته وإخلاص العبادة له فعرفنا العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية وبينا ركنيها نية خالصة وصورة عمل مشروع وشرطيها كمال حب وغاية ذل وضربيها عبادات ظاهرة وعبادات باطنة والظاهرة قولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والذكر وفعلية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والطواف والنذر والذبح وما إلى ذلك وقلبية كالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل هذه العبادات جميعها ينبغي توجيهها لله عز وجل والمسلمون الذين هم أهل السنة في القاعدة العريضة أو القطاع الكبير أو القطيع الخطير من عامة الناس ومن المتصوفة قصروا العبادة على الصلاة والزكاة والصوم والحج لله هذا إن أخلصوا النية لله ومرد الأمر في ذلك إلى الله لكن جعلوا الكثير من العبادات الأخرى والتي ضربنا لها أمثلة لغير الله عز وجل لأنبياء وهذا في القليل النادر أو لأولياء وهذا في الغالب الأكثر وهم إذ فعلوا هذا ما قصدوا شركا ولا انتووه ولكن فعلوه بالتبعية والتقليد والجهد ونحن أهل السنة والجماعة نعذر بالجهل ولذا لا نبادر إلى تكفير الناس ولا نسارع في ذلك أبدا ونقدم أعذارنا للناس فيما أقره الله تعالى في قرآنه أو الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته من عذر الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية ولذلك فالمتصوفة ومن على شاكلتهم فيما توجهوا به من عبادات لغير الله تعالى جعلوها باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة أو الولاية أو الكرامة فرحنا نبين هذه المعاني الخمسة الوسيلة تعريفها والمشروع منها والممنوع والرد على شبهات المتوسلة والتشفع والشفاعة التشفع الحسن والتشفع السيء من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وهذا في الدنيا والشفاعة في الآخرة منها المثبت ومنها المنفي وما يفعلونه وما يريدونه من من جنس المنفي وذكرنا الشفاعات المنفية للآلهة المزعومة للكافرين للظالمين للمجرمين لأهل الكتاب الكافرين كل هؤلاء نفى القرآن عنهم الشفاعة كما نفاها عمن يدعيها فليست الشفاعة إلا لله وحده قل لله الشفاعة جميعا وأنها لا تكون إلا بإذن من الله وبرضا منه بإذن للشافع وبرضا عن المشفوع فيه ثم أردفناها بالشفاعات المثبتة أولاها شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام فصل القضاء من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب وأهل الأعراف أصحاب الصغائر أصحاب الكبائر وهذه متفق عليها أي الخمسة واختلف في نوعين من الشفاعة الشفاعة في من ترفع درجاتهم في الجنان وفي من يخفف عذابهم في النيران ثم شفاعات شفاعات أخر لبقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين وللملائكة المقربين ثم للشهداء والأولياء والعلماء والصالحين من المؤمنين حتى تأتي شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين لتكون مسك الختام لكل هذه الشفاعات أجمعين والتي لا يبقى معها موحد في النار فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما ومن الوسيلة والشفاعة إلى البركة وذكرنا فيها المش... بعد تعريف البركة وأدلتها أن البركة والتبرك منه المشروع ومنه الممنوع أيضا كذلك ولا تكون المسألة على نحو ما ذكرنا في الدروس أن واحد يعتبر كل حاجة بركة مستني الشيخ عزكم الله يتف عليه ويبقى دي بركة وطبعا ذكرت لكم نماذج من الشيخ اللي هو لما يحط له الأكل يديله بركة من جنس اللي قلناه ده والشاي برضه يديله بركة والملبسة يديها بركة كله من لون ريق الشيخ وبصاق الشيخ كلام فارغ وشيء مقرف بصراحة لكن أهو ده واقع موجود وملموس وإحنا ما بنجيبش كلام من عندنا ولا قريناه في الكتب على قد ما شفناه في الواقع ففرقنا بين التبرك المشروع والممنوع وانتقلنا من المفاهيم الثلاثة الوسيلة والشفاعة والبركة إلى بين من هم الأولياء وما هي كراماتهم وأنه في فرق ما بين الأولياء عند الصوفية والأولياء في القرآن والسنة وأنه مش شرط الولي يكون له كرامات ولا حاجة وأنه الأولياء ليسوا شرطا أن يكونوا من مات ومن لهم مقامات ومزارات وآت ثم آت إلى آخر هذه التتات إنما هي المسألة كلنا بفضل الله أولياء بمجرد الشروع في الإيمان أو الرضا بالله ربنا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله دخلنا في ولاية الرحمن وخرجنا من ولاية الشيطان للآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حتى تأتي الولاية الخاصة على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وذكرنا ال- مع الولاية العامة والخاصة درجات للولاية في الآية الكريمة في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وعند التفصيل هم أربع درجات عليا وعالية ووسطى ودنيا وأن هذه الولاية أصلها الإيمان والتقوى وشرطها الموافقة ومن الولاية إلى الكرامة ذكرنا الكرامات وأن الكرامات منها المشروع ومنها ال- يعني الك- منها الصحيح ومنها الضعيف والموضوع زي الحديث كده بمعنى أن كثيرا من الناس يتكلمون عن كرامات من جنس الخوارق ولكن قد تكون كهانة أو تكون سحرا أو تكون دجلا أو تكون امتهانا لابد من التفريق ما بين المعجزة والكرامة والسحر والدجل والامتهان وسائر أنواع الشعوذة فإن كانت خوارق العادات من نبي فهي معجزة وإن كانت من رجل صالح تكون كرامة كانت من رجل فاسد تكون شيئا آخر من جنس الامتهان والاستدراج والسحر والشعوذة وذكرت نماذج يومها من الكرامات وأطلت لكن أحلتكم في الأخير إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية فضلا عن كتابه الفتاوى لكن ال- كتاب الفرقان أكثر تخصصا في هذا الجانب فذكرنا الولاية والكرامة وأعتقد كان آخر شيء في المنهج الذي درسناه عند المحاضرة رقم خمسين كان الكلام عن الكرامة على أن هذا من جنس المتمم للكلام عن مفهوم العبادة ورد على الشبهات التي صرفت العبادة لغير الله صرفت العبادة أو قل صرفت الكثير من العبادات لغير الله لا على أنه شرك ولكن على أنه وسيلة أو شفاعة أو بركة يقول لك دول أولياء وليهم كرامات والمفروض نعمل اللي احنا عاوزينه صراحة رغم كل اللي احنا بنبذله من جهود وبيان للحقائق وبنكتفي في الحق في العقيدة بذكر ما ورد في القرآن والسنة واحنا والحمد لله لا لنا يعني انتماء ولا ولاء لأحد إيه، حتى ان احنا نقول مثلا لا ده بنتكلم باسم ال- الوهابيه او غيرها من الكلام اللي بيقال الايام دي بالذات زي لما كنت بناظر احد المتصوفه في التلفزيون لما اتزنق في الاخر ومش عارف يرد انا بقول لكم انه ده وهابي هو وهابي خد بالك يعني هو جاء في الاخر عاوز يقول للجمهور اي حاجه فعمل بالمثل المصري خدوهم بالصوت وأنا عملت ببيت شعر قلت له إن كان تابع أحمد وهابيا فأنا المقر بأنني وهابي مع أن الحتة دي يعني خطيرة قوي تشكيلك أنك أنت تبقى وهابي دي مشكلة في مصر لكن آه، ومع ذلك قلت له إن كانت المسألة اتباعا للقرآن والسنة أنت- أنت بتسميه وهابية خلاص ما هو الناس اتهموا سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله في حبه لآل البيت بأنه رافضي واحنا كلنا بنحب آل البيت حبنا آل البيت غير حب الشيعة اللي ما بيحبوش غير آل بيت علي مش آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ف... وبنعتبر في العقيدة بتاعتنا حب آل البيت دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان واحنا في هذا الحب على حد الوسطية والاعتدال فالشافعي لما اتهموه كده قال يعني إن كان حب آل البيت رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي فدي مسألة يعني من هذا الباب نحن مع الحق بغض النظر عمن قال به ودائما الحمد لله بنقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونكن للجميع كل احترام لكن آه بنحاول نصحح المفاهيم ممكن مع الزمن طويل بفضل الله يعني الناس تفهم الحقيقة وتعرف الصواب تعلم العقيدة الحق والحمد لله ده موجود يعني احنا ما بننظرش منظار أسود ولا لابسين النظارة السوداء موجود والحمد لله رغم ما أصاب الصحوة الإسلامية من ضعف وتشتت وتفرق أمور كثيرة لكن الناس بدأت تقف على حقائق الأمور في العقيدة وحتى في غير العقيدة يبقى بكده عرفتم معايا المنهج اللي احنا أخذناه في الفترة اللي فاتت سبحان الله العظيم العلم بالتعلم دروس العقيدة دي أنا بدأتها من فترة كما قلت لكم لكن ما كنتش بتوسع في الشرح فيها كان ممكن أشرح لا إله إلا الله في محاضرة وبعدين المحاضرة تبقى أسبوع وبعدين تبقى شهر سنة شيء من هذا القبيل آه ليا دروس موجودة على النت لغاية دلوقتي شرحت فيها حديث الإسلام مثلا في الثمانينات فتلاقيني بشرح لا إله إلا الله في 25 درس فلما شرحت العقيدة في مسجد دار الأرقم بمدينة نصر السنة الماضية قبل الماضية فخدت لي فيها حوالي خمسين درس لا إله إلا الله محمد رسول الله أدينا النهاردة بنشرح خدنا الخمسين درس دي وبنكمل لسه قدامنا ما شاء الله توحيد الأسماء والصفات توابع كلام في هذه القضية فده معنى العلم دايما وأبدا يزكو بالإنفاق وده مطلوب من طالب العلم يعمل كده يعني تعلم فليس المرء يولد عالما يعني الإنسان إذا كنت أحسن الآن إلقاء العلم فده نتيجة المتابعة نتيجة المتابعة قراءة بعض الشيء وتعليم الناس ما قرأناه وما تعلمناه يعني من أيام ما كان الواحد طالب في الكلية كنت أسكن المدينة الجامعية كان عندنا مثلا سبعة مباني في المدينة الجامعية معروفة المدينة الجامعية لطلاب الأزهر في مدينة نصر مبنى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطارق بن زياد وخالد بن الوليد كده يعني لغاية لما زودوها عملوا عليها مدينة مبارك بعد كده ومبارك علينا وعليكم إن شاء الله فالطلبة بتزيد طبعا فعملوا مدينة تانية الشاهد أنه كل يوم بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء في درس في مبنى من المباني هو اللي أنا علمته لإخواني ده وأنا طالب هو الثمرة أو الشيء اللي أنا بتحصل عليه النهاردة واللي أنا بشرحه وكمان تلاقيني فاكره كويس جدا غير اللي بحضره النهارده بحضره مثلا أول النهار آخر النهار يطير مني لكن اللي حضرته في الثمانينات ده ممكن دلوقتي ليه سنة 2010 فخذوا من هذه عظة لابد من انك العلم اللي تتعلمه تعلمه للناس تتجرأ تتكلم اغلط ليس العيب أن تخطئ ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ بفضل الله الإنسان لما يتكلم لغة عربية يتكلم لغة عربية صح برضه نتيجة كثرة الدعوة المحاضرات والدروس فبقت اللغة كأنها سليقة في لساني بقت بالسليقة كما يقول ويمكن لو قعدت أفكر في الجملة أنا قلتها صح دي أنا قلتها كده ليه دي اترفعت لي أو اتنصبت لي ممكن ما تجيش في ذهن على طول لكن القرآن المحفوظ مع الصغر مع تعود على إلقاء العلم ادى طابع انك تتكلم صح إنما النهارده أنا بمتحن طلبة في الدراسات العليا ولاقيه مثلا بيرفع المجرور فبيقول لي إلى شيء هو من ضمن قلت له ليه؟ قال لي شيء وناس زاهد يعني يمكن خليه تقول مثلا رهبة الامتحان لكن مش للدرجات دي يعني قلت له إلى شيء إلى حرف جر يبقى بعدها شيء ما يبقاش شيء دكتور تاني بيقول له بتنديد جر قصر انا حبيت اقول له جر بلد مش قصر بس يعني حروف الجر كلها زي اللي قال له مررت بشيخنا قال له يا شيخ بشيخنا قال له استحييت ان اجر شيخي ولا اللي قرأ الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت قال له أنت مش قريت أذن الله أن ترفع فخد الرفع إيه على إنه يعني علامة الضم زي واحد يقول له كيف الحال يقول لي مرفوع يقول له أبدا طول عمره منصوب لكن هو قصد حاله هو آه إذا أنا النهار الآن لو طلبت من الأخ يقول السؤال اللي هو كاتبه تلاقيه بيقوله غلط أو بيتلعثم طب إمتى أنت هتقوله صح أو لو خليت الامتحان شفوي فهل هلاقي مستوى الأولاد اللي بيسموهم خطباء المستقبل وهم أولاد في سن العاشرة من أعمارهم تلاقيه ما شاء الله يتكلم بس هو خلاص حفظ صح حتى الجملة اللي حفظها غلط بقولها غلط وهتقعد في لسانه غلط لغاية ما شاء الله فمحتاجين هذه الدروس هذه الوقفات هذه اللمسات في حياتنا التدرب أو التدريب والتعود التعلم والتعليم كل هذه الأشياء احنا محتاجين إليها بعد معرفتنا بما سبق إذا احنا بنشرح في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات الدروس اللي جاية قابلنا فيها مشكلة مشكلة عد أو إحصاء التسعة وتسعين اسما الفرق ما بين القديمة والجديدة ومحاولات علماء الإسلام من أيام الوليد بن مسلم والبيهقي حولات ابن تيمية لغاية ابن عثيمين وبعدين دكتور محمود الرضواني كلها محاولات هي محل البحث والتحري عندي حتى أقف على شيء وبعدين هي مش مشكلة كتير يعني يعني آخر معلومة أنا وصلتني في ما يقرب من 95 أو هم 94 اسما محل اتفاق بين جل العلماء يعني كانوا الخلاف في خمسة أسماء فأنا إن شاء الله أرجو أن أوفق في تحقيق هذه الأسماء تبقى برضو محاولة مني بس لا أعمل لها كتاب ولا حاجة ولا هأكد أنه ده هو المضبوط مئة في المئة زي ما بيعمل الدكتور محمود لكن محاولة واجتهاد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر زي ما قلنا النهاردة مش درس دردشة ودعاية إنه الدرس رجع وكلكم الناس هيقولوا لبعضهم الدرس رجع ونبص المرة الجاية نلاقي مثلا ضعف هذا العدد واللي بعديه أكثر إن شاء الله وهكذا ونقرر معاها الامتحان يكون إمتى يا إما أخلص لكم الأسماء والصفات وبعدين نمتحن ولا تكونوا نسيتوا اللي فات ماناش عارف لكن أرجو إن احنا يعني نهتم اللهم صل على سيدنا محمد دي الأسئلة اللي جاية من عندكم طيب أهو سؤال بيقول لي خال له مقام وجدتي هي النقيبة عنه يا بخت من كانت جدته مثل مصر يا بخت من كان النقيب عمه ده جدته تقول إن هذا الشيخ يبلغ بأشياء تحدث فعلا وله صندوق توضع فيه صدقات الزائرين يقصد النذور يعني و... وأنها أحيانا تطلب أشياء على أن الشيخ هو الذي طلبها تكلم الشيخ بلسان الآخرين ويطلب كذلك بعض الأموال طبعا كرامة ما الحكم في ذلك وما رأيكم بتكلمه بلسان الآخرين أخي الكريم احنا تكلمنا في قضية الأولياء والكرامات والمقامات والأولياء ليسوا بهذه المقامات قد يكون هذا المدفون وليا لكن ايه اللي يخليه يتكلم بلسان الاخرين دي حاجة واهم من كده ليه يعني بالذات يطلب اموال ومسألة الكلام على لسان الآخرين هي من الجن أكثر من الإنس ومن ومن الطالحين أكثر من الصالحين يعني لم نسمع أن وليا صالحا تكلم على لسان فلان أو علان أو فلانة إنما جن يتكلم على لسان رجل أو امرأة دي مسألة معروفة ومتواترة فالمسألة من هذا الباب شغل عفاريت شغل شياطين وناس بتبتز الناس ترتزق تطلب طبعا انت قلت بيتكلم انسان اخين واطلب اشياء مره وبعدين قلت يطلب اموال مره فالاموال معروفه والاشياء برضه هتبقى عينيه ومن جنس الاموال لكن عينيه فكلها هتبقى مساله ارتزاق وابتزاز لاموال الناس واكل اموال الناس بالباطل ده ليس من الدين في شيء هذا ليس من الدين في شيء آه لكن هي عملية بتتم يراد بها الارتزاق زي شوف كده لما بيكون واحد نقيب آه بيعمل ازاي في المولد او ازاي بيلف في البلد او بيركب الحصان ويلم قد ايه فلوس وبالذات في الناس الكبيرة المعروفة أوي زي البدوي وأمثاله يعني تبقى المسائل مش آه مئات ولا ألاف زي ما أنت بتتكلم هنا لا ده أحيانا بتوصل لأكثر من كده بكثير إذا هذا هو تفسيرنا لهذه المسألة ما رأيكم في القول الذي يقول إن التبرك لا يكون إلا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام التي أقرها سواء في حياته أو بعد مماته أقرها طيب وغير ذلك لا يجوز ولا يجوز أن نطلق على العبادات مثل الحج والصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي تبرك لأن هذه عبادات أمرنا بها فعلينا الامتثال والطاعة إرضاء لله لا على سبيل التبرك التبرك لا يكون إلا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام التي أقرها طب يعني كلمة غامضة إيه بقى الآثار التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام عشان نقول أيوة نتبرك بهذه ولا نتبرك بتلك أو أقرها في حديث صحيح فنعرف هذا الأمر ونقول هذا من التبرك المشروع لكن الكلام فيه شيء من الغموض لكن الجزء الثاني من السؤال عامل زي الاستفسار أو الاعتراض على أنه بنقول في التبرك المشروع احنا بنتبرك بالمسجد الحرام فنحج ونعتمر ونشرب من زمزم ونطوف بالكعبة ونقبل الحجر ونتبرك بالمسجد النبوي فنزوره ونشد إليه الرحال ونعتكف فيه ونصلي به أنا قلت الكلام ده فهو بيقول يعني ليه نسميه تبرك ده ده امتثال لأمر الله ثم هو برضه التبرك لما بنقول مشروع يبقى امتثال لأمر الله وممنوع يبقى انتهاء عن نهي الله هي عملية تقريب المعنى في الأذهان إيه إنك جعلت الطاعات من جنس ما تتبرك به ومن جنس ما تتوسل به طب ما أنت تقول إذا كان العبادات احنا أمرنا بها ولا نتبرك بها طب ما الوسيلة المشروعة اللي احنا بنتوسل بها برضو من جنس ما أمرنا به ده أنت بتتوسل بالإيمان بالله أصلا وبأسمائه الله الحسنى وبالأعمال الصالحة طب ما ده كله أنت أمرت به لكن أوردناه في باب الوسيلة المشروع لأن هو ده المتاح قدامنا هو ده اللي أقره القرآن وأقرته السنة ولكن بتصنفه وبتبوبه بتقول ده أرجى في استجابة الدعاء وده أرجى في قضاء الحاجات وهذا أرجى في مغفرة الذنوب ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نماذج لهذا ألا أدلكم ألا أدلكم ألا أدلكم حديث من هذا الباب ومثاله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات طب ما احنا كلنا مالين خطايا وعايزين تمحى وبعد محو الخطايا عايزين رفع درجات ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ثم الحج فرض والعمرة من جنس الواجب أو السنة ومع ذلك بنتخذ هذا أو ذاك على سبيل الوسيلة أو على أو على سبيل الشفاعة أو على سبيل البركة على سبيل الوسيلة إنك بتتوسل الله بحج يكون مبرورا فيكون سبب في دخول الجنة أو عمرة إلى عمرة تكون كفارة للذنوب هذه توسل بها وبتستشفع بها لأنك الأعمال الصالحة لون من الشفاعة ومثلا عندك الاستشفاع بالحجر الأسود لمن استلمه أو قبله أو أشار إليه فيبقى هو من باب الشفاعة وتيجي من باب التبرك إنك في أشياء بتعملها أنت لا تعلم الحكمة منها إلا أنك تمتثل تقبيلك للحجر الأسود من هذا الباب وشربك ماء زمزم الماء المبارك وهكذا هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت أنت تفعله تبركا بدليل أن الواحد ممكن ما يكونش عطشان وتلاقيه قاعد يشرب ماء زمزم طب ليه؟ تنفيذ السنة أولا وتبرك بالماء المبارك الذي ورد فيه ماء زمزم لما شرب له وورد فيه طعام طعم وشفاء سقم وأن الدعاء عند عند شربه مستجاب ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم والسلف رضوان الله عليهم كانوا يدعون كان ابن عمر يقول اللهم يدعو عند شربه ماء زمزم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء جابر بن عبد الله يدعو اللهم اجعله بنية الري يوم الظمأ الأكبر وهكذا وهكذا فده يا إخواننا ما فيش يعني تعارض ما بين أن يكون الأمر من جنس ما أمرنا به طاعة في نفس الوقت هو في باب الوسيلة أو باب الشفاعة أو باب البركة لأن السؤال ده شكله زي, زي اللي قاعد من ساعتها الشبهة قاعدة في ذهن الأخ فالحمد لله ردنا عليها أحبك في الله أحبك الله الذي أحبتنا من أجله امرأة ذهبت إلى شيخ يعالج السحر بالقرآن واكتشفت بعد ذلك أنه ساحر هنقول عفى الله عما سلف ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان ظنت أنه يقرأ القرآن ويعالج بالقرآن فذهبت بهذه النية غير لما يكون عارف أنه دجال أو ساحر ومن أتى عرافا أو ساحرا فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لكن ما دامت لا تعلم ثم علمت فانقطعت فلم يبق إلا التوبة والاستغفار وعفى الله عما سلف علمت ذلك لأنه كان يقرأ قرآن ثم يقول كلمات لا تعرف لا يعرف لها أصل في الكتاب ولا في السنة حكمها وهي تقع في حكم الكفر وما هو سبيل التوبة لا إن شاء الله يعني هو كفر عمل وكفر عمل ده لا يكون إلا لمن عرفه لكن من لم يعرفه فهو في باب الخطأ والنسيان هل يوجد جن مسلم من الممكن الاستعانة به في علاج السحر كما يزعمون في جن مسلم طبعا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك آيتان في سورة الجن وفي سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآية وعندك سورة الرحمن خطاب للإنس والجان والنعيم المذكور فيها برضه للإنس والجان وزي ما في الآية عن النعيم المذكور في الجنتين ومن دونهما جنتان الجنتين التانيين يعني هتجد لم يطمسهن لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان على إنهم ما دخلوا الجنة برضه يبقى في جن مسلم الاستعانة بالجن في علاج السحر طب ليه مع انه في سحر وليه علاج وعلاجه ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا السحر عندك سورة البقرة قراءتها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة أي السحرة لا يستطيعون النفوذ في قارئها أو ده نوع من العلاج في علاج مجرب قاله السلف ولا بأس به هو قراءة آيات السحر في القرآن مع آيات الرقية وتقرأها وتشرب منها وتستحم بيها والمية تحرص عنها ما تروحش المراحيض أو الحمامات إنما بترشها على سطحها وفي جانب البيت وده لا بأس به لكن مش وارد من جنس الوارد أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر استشفى بالمعوذات الإخلاص والفلق والناس وبين انه لما سيدنا جبريل عليه السلام دله على السحر انه كان ممكن يستخرجه من البئر لما سحروا النبي عليه الصلاه والسلام في مشط ومشاطه والقوه في البئر لبيد بن معص... لبيد بن اعصم اليهودي فلما نيجي نقول ادي يبقى النبي عليه الصلاه والسلام دلنا على استخراج السحر ان عرفنا مكانه في نفس الوقت على الرغم ان النبي عليه الصلاه والسلام عرف مكان السحر الا انه امر بردم البئر ولم يستخرج السحر ونشط من مرضه هذا اسمه مرض والمرض لا يتنافى مع العصمة نشط من مرضه فلما أحس أنه نشط وقالت له السيدة عائشة ليه ما استخرجتش يا رسول الله قال خلاص أنا برئت وكرهت أن أثير على الناس إيه شرا فيبقى السنة بتبين لنا أنه تقرأ سورة البقرة تقرأ المعوذات تستخرج السحر إن استطعت الوصول إليه عن طريق خادم السحر نفسه لما تكون أنت قوي إيمانيا ويتكلم خادم السحر على لسان المسحور فيقول له أنا السحر في المكان الفلاني إن صدقك والأصل فيه أنه كذوب ورحت المكان الفلاني ولقيت السحر استخرجه خلاص تبطل به السحر لكن غالبا ما بيدي لك مكان وبعدين يروح قبل ما توصل للمكان ده يكون نقله لمكان تاني أو يقول لك مكان كذب وتيجي تقول له طب فين يقول لك اه ده طيب مكان تاني يقعد يحيرك ودوخك ما هو الاصل فيهم الكذب فانا لا ارى الاستعانه بالجن لانه من باب الفتنه للمعالج والمعالج لكن يرى ابن تيميه وغيره من العلماء جواز سؤال الجن عن شيء انت لا تراه فيكون سؤال الجن كسؤالك الانس انت حاجة مش عارفها فبتسألني عنها جائز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حاجة أنا مش شايفها وسألت الجن على اللس... بيتكلم على لسان المصروع اللي قدامي فأفتاني وهو يرى ما لا أرى إنه يراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ده السؤال لا بأس به لكن الاستعانة فتنة والتسخير حرام لأنه لا ينبغي التسخير تسخير الجن لأحد بعد سيدنا سليمان عليه السلام وعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يمسك الجن والناس ينظرون إليه قال فتذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال مبني على إعلان عن شقق سكنية تبع البنك العقاري المصري العربي وبيقول انه قانون التمويل الاستثماري مطابق لاحكام الشريعه الاسلاميه حته صغيره كده في الاخر عاوز البس النظاره عشان اقراها لكن كويس قريتها الحمد لله وانا ادقق فيها وقت الاذان وذكرتني بالسمك المذبوح على الشريعه الاسلاميه وبداخل الإعلان تمويل حتى 85% من قيمة الوحدة وأجال طويلة في السداد تصل إلى 20 عاما و... وما إلى ذلك طبعا مش هذا الإعلان اللي أنا أبني عليه فتوى إنما العقد وبنود العقد هي اللي بتقرر إذا كان الكلام ده فعلا مطابق للشريعة أو غير مطابق نرجو أن يكون مطابقا لكن حاجة تكون مطابقة للشريعة وإحنا كمسلمين ما نسمعش عنها ولا نعرفها احنا بنصدق لا حاجة فيها ريحة الشريعة فلو الحاجة دي متفقة مع الشريعة فعلا هتلاقي الموضوع يعني منتشر انتشارا واسعا لكن ومع ذلك أنا لا أتعجل في الفتوى ولا لكن إلى الآن ما بلغني جهة تتعامل معاملة بالشريعة الإسلامية في الأموال في الوحدات السكنية في الأشياء دي وتكون عن طريق البنوك معاملة إسلامية دي قرض حسن يعني لما بيقسط لك على مدى عشرين سنة هل في الأخير هي نفس السعر هل ك... لا ده المسائل محسوبة فوائد التأخير وفوائد مركبة وهو ده ربا النسيء ومسألة تغيير الأسماء يا إخواني لا تغير المضمون أو المسمى يعني افرض ربا نسيء وخليناه باسم فوائد التأخير أو حتى كلمة الفوائد لما سموها عوايد العائد والاستثمار كان الشيخ قال لهم كده وليه سموها فوائد والناس عارفة إنه الفايدة ما من جنس الربا للحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا أما تسموها عائد تسموها استثمار والعائد كمان ضيفوا له كلمة متغير هل كل هذه الكلمات هتغير من المضمون أو المسمى أو الحقيقة شيء لا طبعا افرض افرض واحد نصراني وسمى نفسه محمد يعني خلاص بقى ما دام اسمه محمد وهو لسه عن نصرانيته يبقى بقى مسلم لا فدي عاوز العقد اللي, اللي يقرر ويا ريت يبقى في حاجه على الشريعه الاسلاميه بيقولوا حبكم في الله حبك الله تحت من اجله اثر عن حكم عمل افراح في دار تابع لبنك ربوي هل يجوز؟ علما بانه لا يوجد اختلاط ان شاء الله وان كان يجوز فارجو ان تشرفني بحضورك عقد زواجي والا غير المكان غير المكان على بركة الله والحمد لله عندك 4 8 2006 ايه 2010 آه فيبقى في فرصة من احنا في اول سبعة اهو لغاية اول 8 تقدر تغير المكان لانه لعله تقصد الدار او القاعة الافراح اللي في بنك الدار اللي بنك البنوك ومعمولة للناس التابعين ليه ويمكن وسعوا المجال وخلوه لغير الموظفين أو لغير العاملين بالبنك لكن هتبقى قاعة واحدة هيبقى فيها اختلاط أو ربما أنت هتختار قاعتين لكن على كل حال كل ما تكون في مسجد أو قريب من مسجد قاعة داخل مسجد هيكون أفضل بكتير من أنك تكون في مثل هذا المكان وعلى كل المعروف أنك أنت ممكن تعمل حاجة إسلامية لكن بقية المكان أو بقية القاعات مش هتكون على نفس النمط بيقول شاهدت بالأمس محاضرة ألقاها الشيخ الدكتور سعد البريك على قناة الفضائية الأثر كانت بعنوان الإعجاز العلمي وضمن ما ذكر أن الطب في اكتشافه المتأخر توصل إلى أن العقل في القلب ثم أثار سؤالا طلب من الطلاب البحث فيه وهو أنه إذا استبدل إذا استبدل قلب مريض لإنسان مؤمن بقلب إنسان كافر فهل يكون فيه ما في قلب المؤمن من عقيدة سليمة وإيمان صحيح أو بيثير انتباهه هو فعلا في باب الإعجاز العلمي والحقائق اللي توصلوا لها إنه العقل إنه القلب ما هو مجرد مضخة للدم وسبب من أسباب الحياة فقط القلب بيعي وبيعقل وبيفقه وهذا الذي أكده القرآن لما قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولما قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فاللي أنا قرأته وسمعته وشفته الرجل كان مريض بالقلب وعملوا له قلب آخر صناعي عاش عاش شهورا بعد العملية لكن بلا ذاكرة أو بلا وعي أو بلا يعني استجابة إنما كان عايش إنما أدركوا من خلال هذه العملية اللي عملوها إنه القلب ده ما هو مجرد شيء كده حسي واللي بناخده في في العلوم أو اللي خدوه في التشريح وانه القلب بشكله الكمثري والاذين والبطين والشرايين والحاجات دي كلها وانه يعمل حاجه زيها يقوم الانسان يبقى طبيعي كده لا فبالتالي بما انه هذا الانسان اللي اجروا عليه العمليات وكان قلب صناعي ما ادناش شيء يدل على انه يعي او يعقل بل اصبح بمثابه فاقد العقل لكن كون يشيلوا قلب كافر يحطوه في مريض مؤمن دي مسألة ربما يعني تكون من وجهة نظر يعني مستحيلة ويمكن الدكتور ولا الشيخ البريك عاوز يشوف عقلية الطلاب ما هو دلوقتي واحد عايش بالقلب انت ممكن تتبرع خلينا نقول كمثل يعني بغض النظر عن التفاصيل فيه واحد يتبرع مثلا بالكلية طب يتبرع بالكلية ليه عشان عنده واحدة تانية احتياط ما يقدرش يتبرع بالكليتين وما يقدرش يكون عنده كلية تعبانة ويتبرع بالتانية ده لازم الاثنين سلام يقوم يتبرع بواحدة عشان يعيش بيها كده طب إذا كان هو إيه قلب واحد ولا اثنين؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف طب لما يجي يتبرع بقلبه ازاي هيعيش ولا زي الاعضاء اللي ممكن تعمل مع موت الانسان هو انسان راح يموت يقوم يوصي انه قرنيه العين يتبرع بها الواحد طب دي ممكن انما اعتقد في القلب مش زي اي عضو وما ينفعش كمان نقول ده وصل لمرحلة الموت الكلينيكي ونروح ناخد القلب لأن الموت الكلينيكي ده مصطلح علمي موت جذع المخ لكن هو عايش والدقات القلب موجودة أو النفس موجود لغاية لما بينقطع النفس وتتوقف كل الأجهزة اللي شغالة فما ينفعش إن احنا نقول ناخد منه في الوقت ده إذا يعني خلي هو سؤال كالافتراض الجدلي أو من هذا القبيل إنما يوم ما يحصل يبقى نشوف هيبقى القلب الكافر ده هيتحول إلى مؤمن ولا هيظل على كفره وبعدين لا تفترض أشياء قبل أن تقع فتقع برضو المبالغات في النواحي دي مش مطلوبة عندنا سؤال فقهي ولعله الأخير لأنه احنا كنا متفقين النهاردة مش هنطول في الدرس هل هناك في الفقه ما يعرف بالعورة المخففة والمغلظة وما مقدار ما يجوز في الصلاة ستره عند الرجل والمرأة في في الفقه ما يعرف بالعورة المخففة والمغلظة وليس محل إجماع لكن يعرف العورة المغلظة القبل والدبر والعورة المخففة عند الرجل من السرة إلى منتهى الركبة التفرقة جاءت على أنه لا خلاف في أن القبل والدبر عورة مغلظة وأنه ما ينفعش لأي إنسان يصلي مكشوف السوأتين لكن اختلفوا في ح... بالنسبة للعورة المخففة لو أن واحد بان جزء من فخذه مثلا هياخد نفس الحكم اللي بتبدو فيه العورة المغلظة هو ده خلاف فقهي معتبر فهو عند بعض الفقهاء ليست المخففة كالمغلظة ولكن عند التحقيق في المسألة ثبت أنه بالنسبة للرجل من السرة إلى منتهى الركبة عورة والأحكام مبنية على ستر العورة بغض النظر عن كونها مخففة أو مغلظة فالشرط ستر العورة وعورة الرجل من السرة إلى منتهى الركب وصحت الأحاديث في أن الفخذ عورة وقد جاء في الحديث أما علمت أن الفخذ عورة واشترط الشافعي في ستر العورة ستر اللون والحجم ستر اللون بحيث لا يكون الثوب خفيفا شفافا يشف عما تحته فلو لبس أحدنا الثوب الشفاف يعني احنا كإخوة ملتزمين بلبس الجلابية وتحتها إزار أو بنطلون ليه؟ عشان ممكن تكون الجلابية شفافة فتظهر شيئا من لون الفخذ ما دام السروال اللي تحتها ما وصلش للركبتين فبيلبس بنطلون ليه عشان ما يظهرش جزء من من العورة أو لون العورة اللي يسد مسألة اللون ألا يبدي لونا ولا حجما الحجم بالثوب الفضفاض بالثوب الفضفاض الأصل فيه القميص اللي بنلبسه احنا كمشايخ لذلك بننكر مثلا على واحد شيخ وتلاقيه لابس قميص وبنطلون انت ربنا كرمك وشيخ ايه اللي خليك تلبس قميص وبنطلون والاخوه الملتزمين تلاقيه برضه لابس مثلا الجلابيه اللي هي اسمها في اللغه العربيه قميص وبنقول عليه احنا جلابيه وما اسمهاش جلباب زي ما يجي الاخ ايه يقول لك الاخ لابس الجلباب جلباب ايه الجلباب ده للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن اسمه في اللغه العربيه قميص انما هو فاهم انه ده قميص وبنطلون اللي الناس تعرفوا عليه لا ده اللي اسمه قميص انما في حاجه اسمها الضروره او إيه كمان حاجه ثانيه في الفقه اللهم صل على سيدنا محمد عموم البلوى عموم البلوى انه الاخ عاوز يلبس قميص وبيستريح قوي في لبس القميص بس الشغل مش هيسمح له فلازم هو رايح الشغل يبقى لابس اللبس اللي فرنجي افندي كده قميص وبنطلون والا مش داخل الشغل ولو راح لهم بالقميص الشرعي هيقلوه هيفصلوه فده بنسميه عموم البلوى وروح يا اخي بلابسه بنطلون خلاص عمت البلوى ده من ايام الاستعمار الانجليزي والحكايه دي لها قصه طويله معروفه ما اعرفش حكيتها لكم ولا حكيتها في مكان تاني لما الانجليز عشان يخالفوا يعلموا الناس مخالفه هدي النبي عليه الصلاه والسلام بدأوا يقولوا لهم هم كانجليز يحلقوا لحاهم وربوا الشنب والناس يقلدوا الانجليز زي اللبس العسكري عندنا ما هو لبس الانجليز وبعدين اللبس المدني بقى برضه لبس الاوروبيين وأصبح لما يجي واحد يتوظف يدوله بدل شنب مش بدل لحية بدل شنب صدقني إن ده موجود في التاريخ لواحد بس يعني أرى أو عمره طويل شوية ف لدرجة انكم لو بصيتوا على الجيل السابق حكاية الشنبات المبرومة دي ما دي نتيجة البدلات ما تلاقيش الشنبات دي دلوقتي لانه مفيش بدلات على الشنب انما كان الواحد يطول ويدخل اللحية في الشنب ويعمل كده ويطلع ويفتلوا حاجات يعني وبعدين بدأوا يلزموهم بلبس القميص والبنطلون واسع وفضفاض وكل حاجة فكان يبقى الراجل مكسوف يلبس قميص وبنطلون يصر عورته فكان ياخد قميص البنطلون تحت باطه لغاية باب الشركة أو باب المصنع ويجي ورا السور كده يخلع الجلابية اللي لابسها ويروح لابس قميص البنطلون بتوعه على قد ما يخلص المهمة بتاعته يطلع يخلعهم ويلبس جلابيته أو يلبس الجلابية فوقيهم لغاية لما يروح البيت كده لغاية لما أصبحت مسألة تلبس البنطلون دلوقتي هي الأصل في الشغل فبنقول عمة البلوى طب عمة البلوى معناها القميص يكون طويل والبنطلون يكون واسع ليه عشان مسألة ستر العورة الجنز وخلافه من البنطلونات الضيقة بتجسم العورة مش شرط تكون جنس برضه في بنطلون تاني انواع تاني من القماش بيبقى ضيق ومجسم دي مصيبة ده ما سترش عورته يعني احنا في الزمن ده ممكن مئات من الناس بيصلوا ولا تصح لهم صلاة لأنه لم يتحقق شرط ستر العورة لأنه دايما مع التقليد الأجنبي فتلاقي مثلا الموضة البنطلون واسع يوسعه ضيق يضيقه أحيانا تيجي الموضة يبقى ضيق البنطلون من فوق قوي وواسع من تحت باين يسموه شارلستون ومرة يجي مثلا واسع من فوق وضيق من تحت مرة يبقى طويل لغاية لما الجزمة مش باينة منه أعزكم الله ومرة يروح طالع قصير ومطلعين له اسمه أنتوا عارفين الاسم ويبقى عامل كده زي الشورت الطويل كده تحت الركبة بشوية اسمه ايه؟ ها أه؟ البرادونة ايه؟ البرمودة ده ولا اسمه ايه؟ أه؟ حتى البنات بتلبس كده برضه ف ادي على حسب الموضه ده اوسخ من كده لما عملوا بنطلون من غير حجز موضه برضه مش فاكر اسمها مش حافظه لكن بنطلون من غير حجز فلما بيصلي او من غير صلاه هو ماشي في الطريق ايه اللي باين اللي ليه حجر وطالع شويه لفوق السروال بتاعه اللي بيسميه مثلا بوكسر هو سموه بوكسر فتلاقي البوكسر باين لونه احمر اخضر كروهات مشجر اي حاجه والبنطلون من غير من غير وسط نازل لتحت ولك ان تتخيل هذا البنطلون لواحد بيصلي وراكع او ساجد بنطلون مش واسع ملهوش حجر اصلا وهو ماشي في الطريق البوكسر باين حوالي خمس اراضيات لما يسجد ايه اللي بيبان فأين شرط ستر العورة أنا قلت في غير هذا الموضع أنه العيال اللي بيلبسوا الحاجات دي بيقلدوا بس ما يعرفش أنه المصيبة دي هذه الموضة دي بتاعة البوكسر لما يبان بتاعت العيال الشواذ دي جنسيا في أمريكا أنه اللي لابس البنطلون بالطريقة دي بيعلن عن نفسه زي أصحاب الرايات الحمر فده بيقول له آه يعني أنه من الشواذ بينبطح على بطنه يجي العيال بتوعنا يلبسوا البنطلونات من غير ما يعرف انه المشكله دي مرتبطه بالشواذ جنسيا اللي بيعملوا عمل قوم لوط فنفرض واحد سايح عندنا اجنبي وعارف انه اللي بيعملوا الحكايه دي هم قوم لوط وشاف الواد والبوكسر بتاعه باين شبه هيعمل ايه ده مصيبه كبيره قوي ولا حتى اللي كان عاوزين يجوا في مؤتمر السكان العالمي انا شخصيا لما رحت امريكا مشيت في حي في منهاتن اكبر واغنى حي في نيويورك هم الاخ اللي مصرنا عارف الحي ده ايه الحي الشواذ بود كلها تلاقي راجل مع راجل يا ست مع ست قلت له بس سرع يا راجل قبل ما ينزل عذاب الله ف يعني هذه مصايب كتيرة عندك ناس ما ما بيستروش العورة لا مخففة ولا مغلظة وده عند الرجال اللي أنا قلته فما بالكم بالنساء والمرأة كلها عورة باستثناء الوجه والكفين بتكشفهم في الصلاة وبتكشفهم في الإحرام سواء كانت المرأة بتصلي بمفردها في المسجد في البيت حد من الخلق شايفها حد شايفها جت تصلي وطفيها النور الدنيا حر فلابسه القميص لابسه الجلابيه ما ينفعش زي نساء كثيرات وده موجود في المجتمع اصل انا بصلي في البيت يعني افرض رجليا بانت ولا ايديا بانت ولا الجلابيه خفيفه والدنيا حر والبيت ما فيهوش تكييف ودخلت اوضه النوم وطفيت اللمبه واذا حد شافنا هيشوفني زوجي او هيشوفني ابني او مش هيشوفوني اصلا ولو كل ده لا قيمه له ولا اعتبار مطلوب انه تستر عورتها في الصلاه يبقى تستر عورتها لا يرى منها الا الوجه والكفان وفقط أكثر من كده تبقى الصلاة باطلة بتبقى الأخت م- يعني لابسة حجاب شرعي مية في المية بس هي وجاية تقول الله أكبر ترفع إيديها ل- عند تكبيرة الإحرام أو في مواطن رفع الإيدين الكم يكون واسع شوي يروح الحتة دي تبان اللي فيها الساعة أو فيها الأساور طب دي من العورة ولا ليست من العورة من العورة لابسة الجلابية و- وبعدين لها فتحة كده بينت حتة كده يبقى الصلاة ايه باطلة الأخت المنتقبة ولابسة عباية واسعة وفضفاضة بس الكم بتاع العباية عامل زي الكم عمو برعي فواسع أنا بسميهم المنتقبات آه، أمات نص كم ليه العباية الواسعة دي بتبين مش بتبين جزء من الايد ده بتوصل لغايه ال- الكوع واسعه عبايه واسعه مع اي حركه من حركات الصلاه او حركه اخرى تبقى ماشيه مثلا في الشارع اخت منتقبه وبعدين جالها تليفون يقوم الايد كلها تبقى طب ازاي انت لابسه نقاب وكده ده انت ازاي لابسه نقاب ومش حاطه جوانتي في ايديك ما دمت منتقبه وفي نقاب على الوجه يبقى في جوانتي على الايدين قفازين فهي لا بتلبس جوانتي ولا نقاب في الصلاة ولا في الإحرام يبقى بالتالي بقية الأمور تكون مكتملة وغير المنتقبة برضه يبقى المهم آه، ما ينفعش الأخت تبقى بتصلي وفي خصلات من الشعر باينة لازم ال- الحجاب بتاعها يكون مغطي جزء من الجبهة مع منبت الشعر إنما رجعت ال- الطرحة أو التربيعة لورا لغاية لما بان جزء من الشعر تبقى الصلاة باطلة جزء من الايدين جزء من الرجلين التحجيبه وجايه الطرحه خفيفه فبينت الرقبه كل ده اسمه فقدان لشرط صحه الصلاه عند المراه كما لو صلت بغير وضوء ما هو شروط صحه الصلاه ما حدش قال لنا ايه اهم من ايه العلم بدخول الوقت والطهاره من الحدث الاصغر والاكبر لا جنابه ولا ناقض للوضوء وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه وستر العورة واستقبال القبلة استقبال القبلة على تفصيل يسقط استقبال القبلة لل- للخائف أو ال- استنى الخائف والمحارب جهته أو قبلته جهة عدوه ويسقط استقبال القبلة عن المريض لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة وعن الراكب أو المسافر في النافلة دون الفريضة ناس كتير لما ركبوا سافروا ركبوا الطيارة فيقول لك يسقط استقبال القبلة عن الراكب لا في النافلة محدش قال في الفريضة طب انا عايز اصلي دلوقتي من القاهره وراح حتى امريكا اقول 11 ساعه لازم في وقتين اخدهم في الطياره جمع تقديم او تاخير والاثنين التانيين هخليهم تاخير لما انزل وزي المسافر من القاهره لاسوان لازم يجي عليه وقتين يصليهم في القطار فيبقى لابد يستقبل القبله وفي الطياره يسال المضيف او المضيفه تقول له جهة القبلة كذا إنما ما ينفعش من غير استقبال قبلة على كل أنا طولت في السؤال ده لكن لأنه مما عمت به البلوى وانتقلت به من العقيدة إلى الفقه لأنه احنا فرض العين فرض العين يا إخوة العقيدة والفقه حاجة نصح بها عقيدتنا وحاجة نصح بها عبادتنا أنا لما أتكلم في الفقه بهذا التفصيل اتكلمتش بيه على إني في يوم من الأيام أكون داعية ده على إنه فرض العين المفروض عليا كمسلم أتعلمه وإلا المسلمين ما تعلموش الحاجات دي أهو بيصلي وصلاته باطلة لأنه ما عرفش شروط ستر العورة وصلى في الطيارة من غير ما يستقبل القبلة ولا يسأل ولا يتحرى ده تحرى ولو إنك تخطئ مش مشكلة إنك تخطئ بس تحرى وهكذا فده فرض العين المفروض نتعلمه ده مش مطلوب من الداعية بس ده من كل مسلم يتعلم العقيدة الحقة التوحيد الخالص والفقه فيما فقه العبادات لأنه ده منوط بكل الناس كل المسلمين وعندك فقه تاني ما بين فرض العين وفرض الكفاية زي فرض اللي هو فقه المعاملات فقه المعاملات فيما ارتبط بالتجارة مثلا البيوع اسمه البيوع في الفقه والربا والاحتكار والجشع وأبواب من هذا القبيل أي واحد تاجر فرض عين عليه يتعلم الحاجات دي ولا يدخلش السوق ولا يبلهوش محل إلا أن يكون تعلم أحكام الحلال والحرام في فقه البيوع والاحتكار والجشع والربا وأحل الله البيع وحرم الربا غير كده ده فرض عين عليه زي الصلاة كما لو إنك مثلا ممكن فرض الحج أو تعلم الحج يبقى فرض كفاية لغاية لما تستطيع الحج وراح تحج يبقى فرض عين فلو لم نتعلم فرض الكفاية فلنتعلم فرض العين وديكم رأيتم أنه باب واسع وده منه العقيدة والحمد لله بنتكلم فيها والفقه كان فترات قبل كده كان واحد بفضل الله بيتكلم عن الفقه لكن الآن آه بعد ما تعلمته بحاول أجاوب عليه ولما تيجي مناسبات بنتكلم فيه وكل حاجة لكن الناس الآن في حاجة مملحة إلى العقيدة لذا رأيتني أكررها ما بين مسجد ومسجد فترة وفترة نسأل الله التوفيق والتفوق والقبول السداد والرشاد النجاح لإخواننا وأبنائنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن أن يجعلنا من المخلصين ومن المخلصين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين من طلب منا دعاء فاعطه سؤله اعطيه من خير ما انت به عليم فرج عنه الهم والغم والكرب العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم سألكم صالح الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته